إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إلى يوم الدين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد إخواني في الله يعني, يعني نستأنف يعني حلقات اقبلني يا رب اقبلني يا رب واحنا على باب الله سبحانه وتعالى بندق ابواب التوبة بكل ما نستطيع من قوة لعل الله يفتح لنا برحمته سبحانه وتعالى صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم ان رجل راجل عمل كل المعاصي ارتكب كل الكبائر ولكن ساعة الموت لما بدأ يحس بالموت وصى باعجب وصية في التاريخ كله اعجب وصية انسان وصى بها اول ما ايقن ان هو الموت عمل ايه جمع اولاده قال لهم اذا انا مت فاجمعوا حطبا كثيرا اعملوا حريقه كبيره جدا ثم احرقوني فيها اول حاجه ان انا اتحرق والعياذ بالله تخيلوا يا اخواني تخيلوا الراجل بيوصي بهذه الوصيه فاحرقوني حتى اذا اكلت النار لحمي ونفذت الى عظمي نفذوا الجزء الثاني من الوصيه اللي هو فاطحنوني يبقى بعد الحرق الطحن اطحنوني لما ابقى شويه فحم اطحنوني ثم انتظروا يوما شديد الريح فانفروا جزءا مني في البر وجزءا مني في البر البحر يعني سبحان الله يعني الحرق وبعد كده الطحن وبعد كده النصر طب ليه فلئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين انا ما اقدرش اواجه ربنا بالذنوب اللي عملتها انا ما اقدرش اواجه ربنا بكل اللي انا عملته انا ما اقدرش اواجه ربنا ويسالني هقول له ايه على كل ذنب من الذنوب اللي انا ذاهب اليه بيها فلما فلما مات ذلك الرجل امر الله البر فجمع ما فيه وامر البحر فجمع ما فيه بكلمه كن بكلمة كن فلما تمثل الرجل قال له الله ما دفعك الى هذا انت عملت كده ليه قال له خشيتك يا رب خوفي منك يا رب فما تلافه غيرها ربنا غفر ليه الشاهد يا جماعه من الحديث ده الراجل ده جاب كل التقوى دي منين الراجل ده جاب كل الهدايه دي منين الراجل ده من رعبه من لقاء ربنا قال لهم احرقوني واطحنوني وانصروني الراجل ده الخشيه دي كلها جابها منين الراجل ده ممكن سمع 1000 درس وما تاثرش سمع 1000 خطبه وما تاثرش 1000 واحد نصح وما تاثرش امال ايه اللي اتغير هنا الموت يا جماعه كفى بالموت واعظا كفى بالموت الموت واعظة الراجل اول ما حس بالموت اول ما شم ريحة الموت اول ما حس بدبيب الموت اتقلب انسان تاني الموت لو شفت الموت لو انت شفت الموت لو حبيبك مات لو شاهدت جنازة لو قريبك مات لو اقرب الناس ليك مات لو شفت الموت وما تغيرتش يبقى ايه اللي هيوعظك بعد كده يبقى ايه اللي هيغيرك بعد كده يبقى ايه اللي هيأثر فيك بعد كده كفى بالموت واعظة درس الليلة يا جماعة مش انا اللي هتكلم فيه درس الليلة يا جماعة الموت اللي هيتكلم فيه القبر اللي هيتكلم فيه ملائكة الموت اللي هتتكلم فيه احنا هنشيل نفسنا خالص مش انا اللي معايا الميكروفون الوقتي الكفن هو اللي هيبقى مع الميكروفون ويتكلم القبر المفتوح القبر المقفول احنا الوقت هنروح رحلة للمقابر وهنسيب الموت هو اللي يكلمنا وهنسيب الموت هو اللي هيوعظنا هنسمع خطب عمر ما في داعية في التاريخ يقدر يقول الكلام اللي الموت هيقوله عمر ما في داعية مهما بلغ فصاحته يقدر يقول الكلام اللي الكفن هيقوله عمر ما في داعية مهما بلغ علمه يقدر يقول الكلام اللي القبر المفتوح او المغلق هيقوله عمر ما حد مهما كان يقدر يقول الموعظة اللي تراب المقابر هيقولها هنروح مع بعض في رحله للمقابر وكلنا هنسكت وهنسمع يا جماعه هنسمع كل حاجه من في المكان اللي احنا فيه وهي بتتكلم وهي اللي معاها الميكروفون كفى بالموت وعظه كفى بالموت وعظه اول حاجه هتوعظنا اول ما نيجي نقرب من المقابر المقابر كلها على بعضها لو هي اللي اتكلمت هنسمع ضحك رهيب وهي بتضحك على الابراج اللي حواليها والعربيات اللي حواليها والدنيا اللي حواليها بتقول يا ده انا هنا جوايا ناس بقالهم الاف السنين ميتين عاشوا طول عمرهم يشتغلوا عشان اليومين اللي فوق التراب ونسوا الاف السنين اللي تحت التراب عاشوا طول عمرهم متقالوا من الحياه ال 20 30 سنه اللي هيعيشوها هنا ونسوا ان في ناس هنا من الاف السنين اتنست هي واحفادها وبلادها ودولها وحضاراتها وممالكها اتنست ولم يعد لها ذكر انت عايش عشان ايه يا ابن ادم عشان يومين كل الجري ده كل البناء ده كل الضحك ده كل المعاصي دي كل اللي انتوا بتعملوه ده عشان يومين وناسيين الاف السنين اللي تحت التراب ولسه اللي بعد التراب ناسيين كل ده ده ربنا بيقول وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم هذا يومكم يعني ايه ده الكلام ده يوم القيامه قال لا امال يا رب اللي احنا كنا فيه في الدنيا دي ما كانتش ايامنا دي مش ايامنا يا جماعه اليومين اللي احنا عايشينهم في الدنيا دي مش ايامنا مش بتوعنا مش دول الايام اللي هنتمتع فيها ونستمتع فيها مش دي الايام دي ايام تعب وجهد مننا ايامنا لسه جايه يا جماعه ايامنا الحلوه ايامنا العظيمه ايامنا اللي كلها سعاده لسه مش الوقت اول يوم في القبر ده يوم من ايامنا الحلوه الجميله لما يتقال صدق عبدي فافرشوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الريح طيب الريح حسن الثياب فيقول انا عملك انا عملك الصالح يا جماعة ده يوم من ايامنا ايامنا يا جماعة لسه ما جاتش ايامنا يوم القيامة لما الملائكة هتجي- هتاخدك وانت لسه طالعة من القبر وتقول هذا يومكم ده اليوم بتاعكم ده دي دي خلاص ايامكم بدأت اللي في الدنيا دي ما كانتش ايامكم طمعانين فيها ليه عايزين منها ايه مشغولين بيها ليه مفتونين بيها ليه هذا يومكم ايامنا يا جماعه مش اليومين اللي احنا عايشينهم دي المقابر لسه بتضحك المقابر لسه بتضحك على كل الدنيا اللي حواليها على كل الغفله اللي حواليها على جري الوحوش اللي حواليها عشان يومين عشان يومين والاف السنين ناس بقالها الاف السنين في بطن هذه المقابر وما كانتش تعرف ان الموضوع كده ايامكم لسه ما جاتش المقابر بتقول للدنيا كلها وبتصرخ في اهل القارات السته كلها ايامكم لسه ما جاتش مش دي م- انتوا انتوا فهمتوا غلط انتوا بتجروا لسه بدري انتوا لسه الايام ما جاتش لسه المتعه ما جاتش لسه اول يوم في الجنه لما يتقال ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون الحبور بقى اللي هي اللي هي حفلات الجنه ومعازف الجنه وحفلات المعازف الرهيبه في الجنه الاشجار نفسها كل شجره بتعزف الحان عمرك ما سمعتها ولا تخيلتيها ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون السعاده الحقيقيه والنعيم الحقيقي والحب الحقيقي ما بينك وبين زوجتك والمعازف الحقيقيه وال... والمشاعر الحقيقيه كل ده لسه ما جاش ايامنا الحلوه يوم المزيد لما نذهب للقاء الله يوم كل جمعه في الجنه وربنا يعطينا المزيد والمزيد من العطاءات ايامنا الحلوه يوم ما نرى وجه الله دي يا جماعه ايامنا انما الوقت هذا يومكم دي مش ايامنا ايامنا لسه جايه المقابر بتصرخ في الدنيا كلها مش دي ايامكم مش دي ايامكم اللي بتجروا على الدنيا وملهوفين عليها بعد كده هندي الميكروفون يا جماعه ندي الميكروفون لمين ندي التراب اللي في الارض اللي كان في يوم من الايام بشر ولا ندي لكل قبر مفتوح اي قبر مفتوح هندي الميكروفون ليه ونسيبه يتكلم لو ربنا انطقه القبر المفتوح لو نطق هيقول ايه هيقول يا يا بني ادم انتوا اي واحد منكم دلوقتي معرض في اي لحظه انه يبقى الساكن اللي هيتقفل عليه القبر اللي انا فيه ده اهو ان انا اللي اتقفل عليه انتوا اي واحد منكم معرض انه يتقفل عليه القفله دي انتوا مطمنين ليه مطمنين ليه انت كلمه سرطان بترعبك عشان الالم رغم ان الم الموت اشد انت كلمه سجن بترعبك عشان الضيق والظلام والحبسه رغم ان ضيق وظلام وحبسه القبر اشد انت كلمه امتحان بتقلقك وبتوترك رغم ان امتحان القبر اشد لو جبنا اي واحد في الشارع وقلنا له بكره امتحان الثانويه العامه بتاعك هيتفزع وهيترعب رغم انك في لحظه ممكن تمتحن امتحان اخطر من امتحان الثانويه العامه لو انت الوقت عندك مادتين بكره يترتب عليهم نجاح او تقعد للدور الثاني في الصيف هتعمل ايه هتتوتر قد ايه طب يترتب عليها بكالوريوس ولا لا طب يترتب عليها دكتوراه ولا لا طب لو انت عندك امتحان في اي لحظه يترتب عليه جنه ولا نار فردوس ولا جهنم يبقى المفروض تتوتر ازاي القبر المفتوح لسه ماسك الميكروفون وبيصرخ في الدنيا كلها مطمنين ليه انتوا مطمنين ليه والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لولا الا تدافنوا لولا ان ما كانش حد في الدنيا هيرضى يدخل جوايا لولا ان ما كانش حد في الدنيا هيقدر يدفن حبيبه جوه قبر مفتوح لولا ان ما فيش حد في الدنيا كان يرضى يتدفن ولا يدفن ولا يقرب مني من القبر المفتوح ده هو اللي بقه مفتوح الله اعلم هيفترس مين وهيبلع مين لولا كده لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر لو سمعتوا عذاب القبر ما حدش هيقرب من المقابر ولا هيقرب منها ابدا على الاطلاق مطمنين ليه القبر المفتوح لسه بيصرخ في البشريه وربنا بيقول سبحانه وتعالى عز وجل قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم منظر مضحك يا جماعه واحد قاعد يهرب ويبص وراه ويبص في كل حته خلاص هو هرب من اللي بيجري من وراه فجاه يلاقيه في وشه فجأة فإنه ملاقيكم في أي مكان وفي أي ساعة وفي أي شارع وفي أي وقت وفي أي ظروف بيجي الموت مطمنين ليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لو تعلمون ما أعلم آه لو تعرفوا آه لو تسمعوا اللي بيحصل في القبور آه لو تعرفهم آه لو تشوفوا بقلوبكم أو بعينيكم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا كل ما تيجوا تضحكوا هينغص عليكم ضحككم اللي انتوا عارفينه ولا بكيتم كثيرا يا مجموعة خوف وإشفاق وخشية ورهبة هتنزل وما تلذذتم بالنساء على الفرش الشهوات هتنتهي من حياتكم ما عادش هيبقى في إنسان له نفس في لذة ولا في شهوة ولا في دنيا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله كنتوا سبتوا الدنيا واللي فيها وخرجتم خرجتوا في أي مكان مفتوح تصرخوا ربنا إنه ينجيكم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله مطمنين ليه إذا كان قوم لوط اللي أهلكم الكفر ولا المعصية فعل قوم لوط معصية وكفروا في نفس الوقت اللي أهلكم الاثنين يعني زي ما الكفر بيهلك المعصية بتهلك مطمنين ليه ده لو واحد الوقت عنده أكل غدا لحوم وفواكه وما عندوش العشاء بيبقى قاعد قلقان طب جوع خمسين ألف سنة ما وتركوش ده الواحد وهو بيتسحر بياكل لقمة ويشرب وراها ويشرب وراها مية من كتر رعبه من الحر حر خمسين ألف سنة ما وتركوش تقلقوش ما قلقكوش مطمنين ليه السيده عائشه بتقول والله ما اغبط احدا بهوان موت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان النبي النبي راق من الم سكرات الموت ما راق انت مطمن ليه مطمنين ليه اذا كان ابليس عبد ربنا 80000 سنه قبل ان ينتكس وان يرتد انت بتطمن ليه انت انت هاديه ليه المفروض يا جماعه ان احنا ما نبقاش كده المفروض القبر المفتوح لسه بيتكلم ولسه منطلق ولسه بيفوق البشريه كلها ولسه بيقول لاي حد انت المفروض ما تطمنش طول ما انا لسه مفتوح ما تطمنش طول ما لسه القبور والتراب بيساع البشر والارض بتاكل اجساد البشر ما تطمنش ما ينفعش انك انت تطمن بتطمن ليه وانت لسه ما تعرفش اللي هيتنزل عليك مين واللي هياخد روحك مين الميكروفون هينتقل الوقت يا جماعه اللي هيكلمنا وهيوعظنا الوقت ما عادش القبر المفتوح اللي هيكلمنا دلوقتي ملائكه الحساب وملائكه الموت نختار مين فيهم يوعظنا ان ربنا اذن انه يوعظنا نختار مين نختار ملائكه الموت نختار ملك الموت هيقول ايه هيقول يا هيقول يا وملائكه الموت اللي بتتنزل هتقول لنا يا انتوا من طي... انتوا بتعملوا ايه وانتوا لسه مش عارفين اللي هيتنزل عليكم ملائكه بيض الوجوه ولا سود الوجوه وانت لسه مش عارفه اللي هيتنزل عليكي هيضعوه هيضعوا روحك في حانوت من حانوت الجنه ولا مسوح من مسوح النار لسه مش عارفه اللي هي... هيتنزلوا عليكي وجوههم كالشمس المشرقه مد البصر ولا وجوههم سوداء مد البصر ازاي ملك الموت هيقول ده لو واحد قاعد في قصر ودخل ومعتقد ومنتظر ان في اي لحظه اتنين هيدخلوا عليه بمرزبات يفضلوا يكسروا فيه عمره ما يستنز ولا يعرف ياكل ولا يشرب ولا يتنعم طب انت قاعد دلوقتي ومستني ان ملك الموت وملائكه الموت تدخل عليك في اي لحظه ازاي سعداء ازاي بتضحكم عجبتم ممن يضحك ولا يعلم الله راض عنه ام غاضب ازاي يا جماعه كفى بالموت واعظه كفى بملائكه الموت واعظه كفى بالقبور المفتوحه والمغلقه واعظه لو ملائكه الحساب لسه اتكلمت هتقول ياه كل ما حد يجي هنا مين اللي جاهز اذا كان امتحان زي ده ما انتوش جاهزين ليه امال الامتحان اللي انتوا بتجهزوا ليه ايه اذا كان امتحانات الدنيا تجهزنا لها قد ايه وتوترنا عشانها قد ايه واشتغلنا عشانها قد ايه يا اخواني ماذا لو تكلم كل شيء من المقابر لو ادينا الميكروفون الوقت للكفن والكفن هو اللي اتكلم والكفن اللي هتتلف فيه في يوم من الايام هو اللي كلمك وهو اللي مسك الميكروفون هيقول كلام محدش هيقدر يقوله هيقول كلام مفيش داعيه هيقدر يقوله هيقول كلام مفيش واعظ هيقدر يقوله احنا لسه ما ادناش الميكروفون للاموات لسه الاموات ما اتكلموش ده احنا لسه داخلين واحده واحده داخلين من بره بس لغايه دلوقتي لسه لسه ما دخلناش جوه القبر وشفنا اللي جواه يتكلموا ويقولوا ويقولوا وينقلوا لنا مشاعرهم لو الكفن اتكلم هيقول هيقول انتوا بتهربوا مني ليه انا اكبر حقيقه في حياتكم انا اكبر حقيقه في حياتك افتحي دولابك كل اللبس اللي انت حاطاه ده هو عايزه تلبسيه وكل اللبس اللي انت حاطه عايز تلبسه حطني جنبهم بس افتكر افتكر ان كل اللبس ده انت ممكن ما تلبسوش انما انا لا يمكن مش هتلبسني افتكر ان كل اللبس ده انت لا انت ممكن تلبسيه او لا انما انا لا يمكن لا يمكن ه... ه... هترتديني هترتديني هلفك هلفك لا يمكن ده انت من ساعه ما هتتلف فيا هتعيشي رعب وهتعيشي ندم ورغبه في الرجوع وانت لسه فوق التراب امال لما تتلف فيا وتنزلي تحت التراب هتعيشي في ايه لو الكفن اتكلم هينادي كل غافل هينادي كل صاحب مال وكل جامع مال انا ماليش جيوب انت بتجمع لايه انا ماليش جيوب مش هتجيب فلوس تحطها في جيبي هينادي كل متبرجه انا انا انا لنا لنا مخطط ولا ولا الوان فوشيا ولا ولا مطرز ولا انا انا انا, أنا دبلان او دمور او قطن انا كفن بسيط ولونه بسيط وفي النهايه هتتنقبي هتتنقبي جوايا وهتلبسي اللبس اللي انت كنت رافضاه في الدنيا جوايا انا انا بسيط ما حدش مش هتاخدي حاجه ما فيش جيب هتحط فيه علبه برفان تداري الريحه بتاعه التعفن ولا جيب هتحط فيه علبه مكياج تداري سقوط ملامح الوجه وتعفنها الكفن لو اتكلم هينادي كل عاصي مش هتحط علبه سجاير في جيب ولا هتحط موبايل تتصل ولا حد يتصل خلاص اتقطع كل صله بيك من ساعه ما تلفت فيا كل صله بينك وبين الدنيا اتقطعت كل صله بينك وبين البشريه اتقطعت لو الكفن اتكلم هيبقى وعظ رهيب يا جماعه اه لو الموت اتكلم كفى بالموت واعظه كفى بالموت واعظه احنا دلوقتي في رحله جوه القبور الرحله دي انت هتطبقها وانت هتطبقيها مع حد من محارمك هتطبق الرحله دي هتروح القبور وتشوف وتخلي كل حاجه تكلمك تبص للقبر المفتوح يكلمك طب والقبر المغلق لو اتكلم القبر المقفول القبر المقفول لو اتكلم هيقول ايه القبر المقفول لو سيبناه يتكلم لو مسك ميكروفون كده وقعد يوعظ فينا هيقول يا يا بني ادم يا بني ادم هيعدي عليكم لحظات محدش هينقذكم فيها غير ربنا من اول ما اتقفلت بالاسمنت والجبس والطوب اتعزل العلاقه بينك وبين مالك بينك وبين شهادتك بينك وبين مركزك بينك وبين احبابك خلاص انتهت محدش هيرضى يدخل معاك من ساعه ما اتقفل عليك خلاص محدش فكر هيحصل لك ايه هيعدي عليك مواقف محدش هينقذك فيها غير ربنا عشان كده اسمع قول الله يثبت الله الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ساعة الفتن بتاعة الدنيا وساعة الموت عشان على قول لا اله الا الله وفي الاخرة ساعة ما ينزلوا ويتحاسبوا حساب الملكين الآية بتقول ايه بتقول يثبت الله الذين امنوا يعني في مواقف لا يمكن هتقدر تتملك اعصابك فيها ساعه ما يتقفل القبر وتلاقي نفسك جوه القبر اللي يشوف منظر يا جماعه قبر بيتقفل والطب يعلى واحده واحده ده كمان القبور بتاعتنا اللي مش شرعيه مش كمان بيتردم واحده واحده ارتفاع بشر لا ده الطب يعلى واحده واحده والجسد جوه جوه الارض تحت حواليه الرمل ومدفون وبيتقفل بيتقفل بيتقفل لحد ما خلاص اسودت الصوره من جوه تخيل الاحساس اللي جوه ده يبقى ايه تخيل لو المي اموات اتكلموا هيقولوا ايه ولو الموت اتكلم هيقول ايه كفى بالموت واعظه لو الموت اتكلم كله ساعتها يتقاضى في الميكروفون من بعضه كله عايز يتكلم لو الموت اتكلم هيقول لك ايه هيقول لك انا بعت لك 1000 رساله انا بعت لك 1000 رساله انت ليه ما ردتش على رسايلي انت ليه رساله تحذير والتخويف التخويف ورسائل الانتباه اللي بعتها لك ما, ما امتثلتش ليها كل شعره بيضه طلعت في راسك او في لحيتك كانت رساله كل مرض بعته لك كان رساله كل شويه وجع والم كان رساله كل موت حبيب كان رساله كل نعي قريته في جورنال من الجرايد كان رساله كل موت فجاه حصل لحد كان لسه شاب بصحته كان رساله كل موت لبنت متبرجه كان رساله كل موت لحد مات على معصيه كان رساله كل واحد الصغير اللي مات قبل الكبير الكبير والسليم اللي مات قبل المريض والملك اللي مات قبل العبد والوزير اللي مات قبل الغفير كل دي كانت رسائل يا انا بعت لك رسايل ليه ما ردتش على الرسائل بتاعتي لغايه ما جيت ليه ما ردتش على الرسائل بتاعتي لغايه ما جيت لك يا ما بعت لك 1000 جرس انذار قبل ما اجي لك بنفسي واخدك لو الموت اتكلم هيقول ايه لو الموت اتكلم هيقول انا اكبر مصيبه في حياه البشر مش انا اللي سميت نفسي مصيبه ده ربنا اللي سماني كده فاصابتكم مصيبه الموت احنا ربنا سماني كده عشان ينبهك عشان يقول لك استعد هو في مصيبه اكتر من ان باب التوبه بتاعك هيتقفل خلاص لو ما تبتش قبل ما اجيلك ما عادش في توبه هو في مصيبه اكتر من ان الدود هياكل جسدك وهتتحط في السجن بتاع القبر الى يوم القيامه هو في مصيبه اكتر من انك ما عدتش هتشوف احبابك ولا يشوفوك ليوم القيامه هو في مصيبه اكتر من ان صحيفتك هتتقفل خلاص جوارحك ماتت ما عدتش هتقوم وتشتغل الا لو عملت حاجه ليك ما بعد الموت وانتبهت من قبل ما اجيلك هو في مصيبه اكتر من انك انت هتتحاسب على اعمالك وهتتحاسب وفي مصيبة اكتر من انك هتدخل الحفرة دي وتحاسب على شيء شيء فاصابتكم مصيبة الموت الموت مصيبة ليه كفاية فتنة الممات كفاية فتنة الممات مصيبة لما ال- الشيطان يجي ويحاول انه يفتن الميت هو طول عمره بيجي عايزك تعصي انما النهاردة ما عادش في وقت هو قدامه دقيقة او دقيقتين بتوع الاحتضار عايزك تكفر لان المعصية ممكن تغفر برحمة الله الواسعة العظيمة الشاملة ربنا الكريم الودود سبحانه وتعالى انما الحاجة اللي مش هتتغفر هي الكفر عايزك تكفر يجي يشككك في دينك يجي يدعوك للنصرانية وانت بتموت ويقول لك هي دي الدين الحق يجي يدعوك لليهودية يجي يدعوك للالحاد يجي يفكرك بمعاصيك يجي يقنطك من رحمة ربنا والعياذ بالله فيموت الواحد او الواحدة على قنوط من رحمة الله وده كفر والعياذ بالله يجي يسيء- يسيء ظنك بالله انت كنت وانت بقوتك ما قدرتش تدفعه عنك واستسلمت ليه انت فكرك انك وانت في ضعفك هتقدر انك انت تدفعه عنك هيبقى موقف رهيب كفى بالموت واعظه الموت لما اتكلم قال خدوا بالكم يا جماعه انا مصيبه القران ده, ده كلمه القران استعدوا ليا انتبهوا ليا لازم تستعدوا ليا لازم تجهزوا ليا ماذا لو تكلم الموت ماذا لو تكلم القبر المغلق وقال يثبت الله الذين امنوا في مواقف ما حدش هينقذك فيها غير ربنا ما حدش هيثبتك فيها غير ربنا صلتك بالله ايه عشان يثبتك في اللحظه دي انت فكرك يا جماعه ده موقف لا يتخيل لو ثلاثه بشر عملوه مع بني ادم في حفره بمنظر القبر في ظلام زي ظلام القبر في رهبه زي رهبه وحده القبر وفي وسط المنظر ده وقال له من ربك وما دينك ومن نبيك بالمنظر بتاع المنكر ونكير مين اللي يقدر يرد وايه لسان القلب اللي مش هينعقد في اللحظه دي لولا الله ما ثبت احد لولا الله ما استطاع احد ان يثبت ابدا عشان كده يثبت الله الذين امنوا لازم صله بالله قبل ما ننزل القبور عشان ربنا يثبتنا لو تكلم كفى بالموت واعظا لو تكلم الاموات لو الاموات هم اللي اتكلموا بقى الوقت لو الاموات هم اللي خدوا الميكروفون واتكلموا يا جماعه هيقولوا يا وحسرتها مهما وصفنا لكم ومهما قلنا لكم مش ممكن حد هيتخيل احساس لما يتقال له هذا كان مقامك في الجنة لو كنت قمت الليل ويغلق الباب لان خلاص ده كان بتاع القوامين بس هذا كان مقامك في الجنة لو كنت صمت بالنهار هذا كان مقامك في الجنة لو كنت انتقبت بلبس امهات المؤمنين هذا كان مقامك في الجنة لو كنت انشغلت بالله طول حياتك هذا كان مقامك في الجنة لو كنت ذكرت الله اناء الليل واناء النهار هذا كان مقامك في الجنة لو كنت اطعت الله مهما تخيلت اللحظة دي عمركم ما تتخيلوها ولا هتحسوها وربنا يجعلكم ما تعيشوهاش اصلا ابدا خالص لحظة الحسرة دهيت الاموات لو اتكلموا هيقولوا ايه الاموات لو اتكلموا يا جماعة هيقولوا ما يتقالش هيقولوا اللي لا يتخيل ولا يتصور ابدا ولكن مين اللي يقدر يعمل حوار مع الاموات مين اللي يقدر يعمل حوار معاهم مين اللي يقدر يكلمهم مين اللي يقدر يوصل لهم الاموات يا جماعه لو اتكلموا هيقولوا ايه هيقولوا يا احنا اتشغلنا بايه عن ايه احنا عرضنا عن ايه عشان ايه احد الشباب ابوه رهن البيت بتاعه يعني من ضمن القرى اللي كلها بتطلع في بلد من البلاد الاوروبيه وفاكره ان البلاد الاوروبيه هي الرخاء يروح يخسروا معظمهم يخسر دينه عشان يجيب الدنيا لما جت الازمه الاقتصاديه ضربت دول اوروبا ضربه شديده بالذات دول زي ايطاليا وزي اليونان ضربات فظيعه فالشاب ده ابوه عشان يجيب له الفيزا للبلد الاوروبيه دي ب 70000 جنيه ولا 60000 جنيه رهن العماره الوحيده اللي يملكوها وطلع طلع ابنه قال له يا ابني هات لي بسرعه بقى الالوفات واليوروهات بسرعه عشان افك الرهن بتاع البيت وبقى كان اختنى ابنه راح هناك فوجئ بالازمه الاقتصاديه الرهيبه القاتله قعد يدور على شغل مفيش وابوه يتصل بيه يا ابني البيت هيضيع مننا يا ابني يا ابني البيت هيضيع الحق اشتغل هات لنا يا ابني فلوس عشان نسد الرهن بتاع البيت والولد يعدي اسبوع واثنين وثلاثه وشهر واثنين وثلاثه وابوه بيصرخ في التليفون البيت هيضيع والولد ما هوش عارف يعمل حاجه والازمه الاقتصاديه نقه في النهايه اصحابه يدخلوا عليه في اوضته يلاقوه شانق نفسه ومنتحر والعياذ بالله في هذه البلد ابوه راح منه البيت وراح منه ابنه وابنه مات منتحر كل ده عشان ايه كل ده عشان اتشغلنا بايه عن ايه دلوقتي لو وجه رساله للامه كلها لو وجه رساله لابوه لو وجه رساله للعالم كله هيقول لهم ايه هيقول كلام ما فيش حد هيعرف يقوله في التاريخ لو كل ميت يا جماعه سواء ختم ليه بالصالحات او بالسيئات سواء يا جماعه كان من اهل الصلاح او من اهل المعاصي هيقول وهيقول وهيقول وياما هيقول ومش هيسكت ومش هيسكت ومفيش حاجه هتسكته يا اخواني كفى بالموت واعظه كفى بالموت واعظة كفى بالأموات واعظين كفى بالكفن واعظة كفى بملائكة الحساب في القبر واعظة كفى بملائكة الموت واعظة كفى بكل قبر مفتوح واعظ كفى بكل قبر مغلق واعظ كفى يا جماعة كفى بالمقابر واللي فيها واعظة كفى بالموت لما يجي يتكلم واعظ كفى بالقبر نفسه لما يجي يتكلم واعظ كفى بتراب المقابر واعظ كفى بتراب المقابر وانت لسه داخل وبتخط رجلك وتلاقي تراب ناعم يفور ويطلع بسرعه تراب غير بره غير التراب اللي بره ما هو الاجساد اللي اتحللت وما عادتش موجوده دي راحت فين الراجل ده لما اتدفن كان 160 كيلو وده كان 100 كيلو وده كان 300 كيلو وده كان 180 كيلو وده كان 90 ودي كانت 70 وده كان 80 في مليون واحد مدفونين في المقابر دي كل واحد كان 100 كيلو يعني في 100 مليون كيلو مدفونين في المقابر دي ال 100 مليون كيلو دول راحوا فين يا جماعه اختفوا من جوه القبور اختفت ما عادش في حاجه تراب المقابر يا اخواني تراب المقابر هي كل ذره من التراب ده هيكلمك كل ذره من التراب ده يا في الدنيا في الدنيا كانت الناس بتسعى للاختلاط وده عايز يكلم دي ونفسه يقرب من دي ودي نفسها تقرب من ده النهارده كله ترابه جنب بعضه ولا حد دارب حد ولا حد بيكلم حد زي يوم القيامه الشاب اللي كان مدمن مواقع سيئه اللي كان بيتفرج عليهم وكانوا بيفتنوه في الافلام وال... وال... والافلام القذره هيلاقيهم جنبه والكل عراه والعياذ بالله ومحدش بيبص لحد ولا حد مفتون بحد ولا حد كل مشغول عن بعضه اللي كانت مفتونه بمغني ممكن يبقى جنبها يوم القيامه حدش يبص لحد اللي كان مفتون بمغنيه بممثله بجميله من الجميلات هيبقوا جنب بعض يوم القيامه ما حدش هيبص لحد ما حدش اللي كان بينهم وبين بعض طار ونار وياما هيبقوا جنب بعض ما حدش هيقرب من حد ما حدش هيفكر يتكلم حد النهارده التراب كله داخل في بعضه تراب البشر كلهم داخل في بعضه حدش عارف الطائع من العاصي كل التراب داخل في بعضه لو تراب المقابر اتكلم هيقول ايه هيقول ياه انا الاجساد انا الاجساد اللي عشت عشانها شويه التراب ده اهو الاجساد اللي عشت عشانها الاجساد اللي اكلتوها وشربتوها وغذيتوها انا البطون اللي كانت حرام وحلال انا الفروش اللي زنت وقضت شهوتها من حلال وحرام انا العيون اللي نظرت للحلال والحرام انا الالسنه اللي تكلمت بالذكر او تكلمت بالمعصيه انا العقول اللي فكرت في الطاعه او في المعصيه انا القلوب اللي حبت ربنا او حبت المعاصي انا انا الجوارح بتاعتكم انا الطائعين والعصاة قدامكم اهو مفروشين قدامكم اهو بتدوسوا الوقت ما انتوش عارفين انتوا بتدوسوا على ايه على قصص وتواريخ وحكايات وحواديت انتوا مش عارفين مش عارفين دول كانوا ايه مش عارفين دول كانوا مالين الدنيا اكتر من اللي بره ازاي شويه التراب دول كانوا مخترع من المخترعين وشويه التراب دول كانوا شاعر من الشعراء وشويه التراب دول كانوا بنت شباب قتلوا نفسهم مين اللي هيفوز بيها ومين اللي هيتجوزها وشويه التراب دول رجل اعمال عظيم خطير كانت الدنيا بتتحد لما بيمشي ولا ينزل ولا ولا يسيب عربيته ولا يركب موكب موكبه شويه التراب دول كانوا عابد من العباد دلوقتي الكل راح فين عند ربنا الارواح فين يا اما في اعلى عليين يا اما في سجين انا التراب انا الحقيقه انا انتم اللي انت بتدوس عليه ده انت وبعد سنين هيداس عليك انت كمان الا لو مت شهيد وربنا حرم على الارض ان تاكل جسدك انا الحقيقه انا انتم انا قصتكم انا تاريخكم لو تراب المقابر اتكلم هيقول ايه هيقول يا عم انت بقيت انا انت ما تعرفش حصل لك ايه كل عضو من اعضائك الدود كلوا ازاي والعفن تسرب اليه ازاي لو شفت كل عضو وانت بتقص بيه وبتتلذذ لو شفت عينيك الجميله دي وانت بتبص بيها لوحده تفتنها ولا عينيكي وانت وانت بتفتني بالنظرات ليكي وانت بتفتن بالنظر لغيرك لو شفتوا العينين دي هيحصل لها ايه والجوارح دي هيحصل لها ايه ماذا لو تكلم الموت يا جماعه كفى بالموت واعظا حلقه الليله حلقه الليله درس درس يا جماعه يعني من تجربه الموت لما الواحد بيشوف موت قريب من أقر- من اقاربه لما يدخل المقابر ويلاقي العربيه العربيه اللي حامله جسد الميت وهي ماشيه والتراب جاي بيجي في الوش التراب ده كان ايه والقبر المفتوح هو بيتقفل منظر رهيب منظر ما يتوصفش ولا يتخيل منظر ما حدش هيقدر يسمع اللي فيه غير القلب الحي بس ومنظر الكفن ومنظر احبابك ملفوفين في الكفن وانت هتبقى انت كمان نفس القصه تمرين مشهور منظر المقابر وانت داخل من بره المقابر يا جماعه الهاكم التكاثر فضلتوا مشغولين ما انتوا سامعين النداءات دي كلها ما انتوا سامعين الوعظ ده كله حتى زرتم المقابر احد التاويلات يعني لغايه ما رحتوا زياره القبور لغايه ما تعبدتوا لله بانكم نزلتوا القبور وزرتوها لما زرتوا القبور وسمعتوا وعظ الموت ليكم كل حاجه اتغيرت عود على بدء انا بدعوكم ايها الاخوه بدعوكم جميعا يا امه الاسلام بدعوكم لزيارة القبور روح زور القبر اللي انت هتدفن فيه روح زور قبر صاحبك اللي مات السنة اللي فاتت روح زور قبر عيلتك روح زور القبور كلها لف على قبر قبر كل قبر منهم هيوعظك قبر ابوك هيقول لك انا كنت شاب زيك وبعد كده وبعد كده مت كل كفى بالموت واعظا القبر بتاعك المفتوح هيقول لك انا مصيرك انا مستقبلك اشتغل ليا افرش قبرك من الان افرشني من الوقت عمرني من الوقت عشان لما تجيلي تلاقيني عمران ما تتشغلش عني تيجي تلاقيني خراب تيجي تلاقيني خراب لا اشتغل من الوقت ليا كل حاجه في المقابر وعظ كل حاجه من المقابر نداء انا عايزك تجيب العناصر اللي احنا قلناها وتعملها ورقه تديها للناس تديها لغيرك تنزلها على النت تح- ت- تحتفظ بيها لنفسك ولكن الورقه دي لما هتنزل المقابر هتمسكها هتمسكها وهيبقى معاك كتيب عن الموت تقراه هناك وهيبقى معاك مصحف تقرا منه جزئين ثلاثه هناك انا عايزك تعيش شويه هناك تروح تعيش في سكن المستقبل تروح تعيش في فتره مساكن يا جماعه مساكن زي اي مساكن ولكن اللي تحت رجليك جنه ونار الجنه والنار جنب بعض كده اهو الاتنين مدفونين جنب بعض في قبرين ده جنه وده نار كده اهو كفى بالموت واعظا لما تروح المقابر اول حاجه اقف على المقابر من بره وافتكر وهي بتقول ان كل دول بيجروا عشان يومين وانا جوايا ناس بقالهم الاف السنين هذا يومكم مش دي ايامكم ايامكم هنا هنا انت داخل لمستقبلك الحقيقي لما تدخل عند القبر المفتوح افتكر وتدبر اكتب العناصر دي قف عند المقابر من الخارج قف عند القبر المفتوح قف عند قبر المستقبل بتاعك وهو بيقول لك افرشني من الان قف عند قبر احبابك واصحابك وهم بيقولوا لك احنا رساله ليك انك انت ما كنت انك انت ممكن تبقى زينا في اي لحظه قف عند كل حاجه قف عند القبر المفتوح وهو بيقول لك مطمن ليه مطمن ليه وانت وانا مفتوح وفي اي لحظه ممكن تسكنني وممكن تدخل فيا قف عند القبر المغلق وهو بيقول لك انك انت في مواقف ملكش فيها غير ربنا لما هتدخل جوايا واتقفل عليك ملكش غير ربنا يثبت الله الذين امنوا قف عند الاموات اللي مدفونين ده يوم كذا وده يوم كذا وده كان شاب وده كان راجل عجوز ودي امراه ودي ودي ودي قف عند الاموات وهم بيت- بيتحسروا بيقولوا احنا شغلنا بايه عن ايه وهم بيقولوا مش عايزين نسمع هذا كان مقامك في الجنه لو لا مش عايزين نسمع بيه قف عند تراب المقابر وهو بيقول لك انك هتبقى ده ده ده مستقبلك انا مستقبلك الا لو مت شهيد قف عند تراب المقابر قف عند الكفن وهو بيقول لك انا اللبس اللي انا اخطر حياه في حياتك انا اللي يقينا هتلبسني هتلبسني مهما كان اي لبس ليك تاني هتلبسه ولا لا انا انا اللي هسود في يوم من الايام حوالين جسمك وهتقطع حوالين جسمك وهتمزق من حواليك وانت قايم يوم القيامه انا اللي ماليش جيوب تحط فيها مال ولا مكياج ولا شرايط كاسيت ولا MP 3 ولا برفان ولا موبايلات ولا اموال ولا اطقم ذهب انا انا القطن ال- الدبلان الدمور انا ما في لا مزخرف ولا مزركش ولا ملون ولا مطرز قف قدام كل حاجه وهي بتناديك قف قدام كل شيء وبيناديك لما تروح المقابر خد معاك كتاب عن الموت او شريط عن الموت واسمع هناك واقرا هناك وعيش في مكان مستقبلك عشان تعرف يا جماعه ان هدف الدرس ده كله كلمه هذا يومكم ان مش دي ايامنا يا جماعه انتوا بتستمتعوا بايه انتوا بتجروا ورا ايه انتوا مشغولين بايه مش دي الايام بتاعتنا خالص خالص خالص احنا جايين هنا نجهز لايامنا فعلا جايين هنا نتزود للايام بتاعتنا ايامنا الحقيقيه يوم ما يتقال لنا ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب لما حفلات الاستقبال وولائم الاستقبال ولائم الاستقبال من لحوم وفواكه الجنه وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين العين بتستلذي العين بتدوق من شده جمال الشفاء كانها بتدوق وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون مش هتتحرموا من ده ومش هيتاخد منكم وتلك الجنه تلك اسم اشاره للبعيد لما هتطوفك الملائكه في املاكك في الجنه وتمر بيك في رحله في الجنه تفرجك على الجنه ونوعمها وملكك الواسع العظيم فيها اللي هيبقى قد ايه وتلك الجنه التي اورثتموها شوفوا كل ده ليكم بما كنتم تعملون لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون نعيم مادي ونعيم معنوي سعادة مادية وسعادة معنوية هي دي أيامنا يا جماعة هذا يومكم إنما اللي احنا فيه كل ده استعداد كل ده تجهيز اخواني في الله افرشوا قبوركم من الان اخواني في الله كفى بالموت واعظه اخواني في الله زوروا القبور فانها تذكر بالاخره زوروا القبور زوروا القبور يا جماعه وتذكروا واتعظوا يا شباب زوروا القبور زورها بالليل زورها بالنهار انزل زورها الليله انزلي زور انزلي مع زوجك زوري ساعه مش تروحي لحد زوري القبور بص على المقابر بص على المقابر بص على مستقبلك وشوف انت هتروح فين هتروح فين في اي لحظه انت معرض ان ده يبقى سكنك لا 1000 سنه لا 2000 سنه بعد كده 50000 سنه يوم القيامه وممكن في القبر 10000 سنه يعني حوالي 60000 سنه مستقبل يا ترى بنفكر فيهم قد ايه يا اخواني ربنا يرزقنا الهدى والسداد يا رب اللهم اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم يا ربنا ان التراب قد وارى احبابنا اللهم فارحمهم اللهم تجاوز عن سيئاتهم اللهم تقبل حسناتهم وزد لهم فيها اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنهم اللهم اعف عنهم واغفر لهم وارحمهم يا ارحم الراحمين يا رحمن اللهم اغفر لاحبابنا الذين وراهم التراب اللهم اغفر لهم اللهم اكرم نزلهم اللهم اكرم نزلهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الى يوم الدين واهد غير المسلمين يا ارحم الراحمين كما هديت المسلمين اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه اللهم ارحمنا اذا ورانا التراب وتركنا الاهل والاحباب اللهم ارحمنا اذا اغلقت علينا القبور واذا تركنا الدنيا وما فيها اللهم ارحمنا اذا دفنا تحت التراب اللهم ارحمنا يا رب اذا صرنا الى ما صاروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على النبي محمد عليه الصلاه والسلام وجزاكم الله خير